السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أسعد الله صباحكم وجعلكم من من يرزق محبة المصطفين الأخيار وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا على آثارهم مقتدين كنا توقفنا عند بداية دعوة هود عليه السلام ويمكن احنا بنسمع كتير في في الاجواء الجميله دي في الاجواء الرمضانيه قصه قصص الانبياء ويمكن بعض الائمه بيجي في القنوت ويدعي وبيدعي كثير منا على الاشقياء البعداء المحاربين لله ورسوله وللمسلمين فيقول اللهم دمرهم كما دمرت عادا وثمود اكيد بتسمعوا الكلام ده في الدعاوي ويمكن انتوا كمان بتقولوا كده فجميل قوي ان يكون حتى الادعيه بتاعتنا حاضر فيها ذكر المصطفين الاخيار لكن مهم قوي لا يغيب عنكم كما أنك تريد أن الله سبحانه وتعالى يدمرهم كما دمر عادا وثمود تكون أنت لهم كما كان هود وصالح النقطة دي مهمة جدا إدراكها يعني في واحد يقول يا رب يوم كيوم بدر طيب ده معناه أنك تقول برضو يا رب جهزني أن أنا أشارك في يوم كيوم بدر أحيانا كتير مننا في الدعاء بيكون مركز على طلب النتيجة لا طلب السبب بمعنى يعني لما أنا أقول يا رب اللهم أدخلني الجنة الدعاء ده جميل جدا لكن لازم أكون بيني وبين نفسي مستبطن إن أنا يا رب جاهز إن أنا أدفع السبب اللي به أدخل الجنة بما كنتم تعملون ده أنا جاهز ففي تمن أنا هدفعه فأما أقول يا رب أدخلني الجنة ده معناه إن أنا جاهز إن أنا أدفع فاتورة الجنة لأن بعض الناس يقول اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى وينسى الأسباب بتاعة دخول الفردوس الأعلى أو ما عندوش استعداد يدفع الفاتورة دي يمكن النقطة دي الخاطرة ديت مهمة جدا لا تغيب عننا في واحنا بنتكلم في المصطفين الأخيار في كل اللي الدعوة بتاعتهم امتثل سيدنا هود لما كلفه الله سبحانه وتعالى بالدعوة وبدأ يدعو قومه تفاجأ سيدنا هود بنفس المأساة اللي وجدت لسيدنا نوح ودي فكرة المواساة التاريخية الأبدية ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل ده الأصل رمى قومه بالسفح اتهموه بالكذب قالوا له إيه قال يا قوم فقال لهم يا قوم ليس بي سفاهة أنا مش سفيه ولا حاجة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم وأنا لكم ناصح أمين مهم جدا ان احنا ندرك البعد ده في كل قصة نبي ان هو اتهم واتقال عليه كلام تقيل قوي ليه بنقول كده لان في ناس بتترك طريق الاستقامة وطريق الخيرية ان هو يكون من خير امة اخرجت للناس والامر معروف والنهي عن المنكر بسبب لا عشان الناس ما تقولش عليا طب ما هو لازم هيقولوا عليك العجيب ان ورقه نوفل لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل وفزع النبي وخشي على نفسه وخديجة المؤيدة المساندة الموفقة المسددة أخذت النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت إلى ورقة فورقة آه، رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم آه، وانتبهوا لكلام ورقة لأن كتير ممكن لا ي- يعني يقع منه الفكرة دي هو بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اللي جالك ده هو آه، وحي هو الناموس الذي كان ينزل على موسى الذي جاء موسى ثم قال له في نهاية الكلام يا ليتني كنت شابا جزعا إذ يخرجك قومك فأنصرك يعني طيب هو ال- لو تأملتم إن ورقة آه، أدرك تماما إن آه، إن النبي صلى الله عليه وسلم آه، خلاص ده طريق آه، آه، يعني طريق الأنبياء وطالما طريق الأنبياء هيجد مشقة وهيجد كلام من الناس وهيجد معاناة وهيجد إن في ناس تقصده بالأذى والكلام ده فبدأ يقدم التمن ويتمناه يا ريت أكون شاب لما يجوا يأذوك طب في حين الأجواء كلها أجواء جميلة يعني أجواء إن في وحي نازل عليه وأجواء إن هو الصادق الأمين إزاي هيخرجوه ويأذوه هو خدها من سنن الله في خلقه مع الصالحين واخدين بالكم العمق ده ضروري إدراكه فهنا سيدنا هود قال لهم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين قال لهم يا جماعة أنا لا سفيه ولا ليه تتهموني بالكذب سبحان الله إيرام ركبوا دماغهم رفضوا إن هم ينصتوا أبدا ليه حاول إن هو ينعش الذاكرة بتاعتهم إنه يحدثهم على تاريخ الأمم اللي قبلهم فقال لهم أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فبدأ يذكرهم ويحاول معاهم مرة واثنين وثلاثة و... لكن سبحان الله الكبر فلم يسلم معاه ولم يؤمن إلا عدد قليل أوي لكن سيدنا هود لم ييأس ليه؟ لأن مفيش حد بيتاجر مع ربنا بيخسر مفيش حد بيدخل في معاملة مع الله وييأس م- ممكن اليأس يجيله لحظة عابرة كلحظة كده برقية يعني زي البرق كده لقطة كده وخلاص لكن إن يكون بيتعامل مع الملك سبحانه وتعالى الكبير الأعلى وييأس لا ليس هذه أخلاق العاملين مع الله سبحانه وتعالى حذرهم من الاغترار ان هم يغتروا بما وصلوا ليه من قوة اقتصادية وعسكرية و... وحضارة بقى مب... يعني مبهرة وان هم يشكروا نعمة ربنا سبحانه وتعالى وان هو قادر ان هو يسلبها عليهم في اي وقت وقال لهم اتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون كأن مفيش يوم آخر حتى سبحان الله ودي نقطة مهمة جدا إن الإنسان الطرف آه، بيخليه أحيانا يشعر أن كما قال الله وظن أهلها أنهم قادرون عليها هم حاسس خلاص هو مش محتاج أي حاجة تانية فحتى لما بيجي يبني وبيجي يشتغل آه، ويبني لنفسه سكن والكلام ده كله عارفين كده من باب الطرف يعمل هنا شقة ويعمل هنا شاليه ويعمل هنا فيلا ويعمل هنا مش عارف ايه وعمال- بيعمل في كل مكان وياخد هنا وياخد هناك سبحان الله تعبثون كما قال الله سبحانه وتعالى وبيشتغل كأنه فعلا ملك الدنيا بناصيتها خلاص ملكها كده وتمكن منها فهو ايه لم يعد يريد الآخرة عشان كده الراجل الصالح لما أظن أبو حاتم لما واحد قال له احنا ليه مش عاوز مش مركزين في الآخرة قال له عشان انت عمرت الدنيا وخربت الآخرة فطبيعي انك مركز في العمار ومش عاوز تروح للخراب في ناس خرباها هربت اللي هي مخرها الآخرة م- مش مركز فيها لكن في واحد مستمتع منتظر الآخرة المهم هو قال لهم الكلام ده وقال لهم خلي بالكم فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون ثم قال لهم إيه؟ إني أخاف إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ودي نقطة مهمة جدا جدا إن كل داعي إلى الله سبحانه وتعالى كل واحد محب الخير لغيره أنت بتحب الخير لصاحبتك لأختك أنت بتحب الخير لابنك لصاحبك زميلك في الشغل جارك مهم جدا من جواك من جواك يكون عندك شفقة ورحمة شفقة عليهم ورحمة أن, أن يعرضوا للنار والحاجة التانية انك يكون صعبان عليك ان هم مش متعرضين للخير الذي من الله به عليك لكن فكرة التعالي على الناس وان احنا نظل نعلم على الناس مش نعلم الناس دي فكرة تخرج من قلب غافل مش من قلب قلب هود عليه السلام اللي بيقول اني اخاف عليكم انا خايف عليكم أخاف عليكم عذاب يوم عظيم سبحان الله تبدأ حجة بليدة تتكرر بتتكرر في كل زمن قالوا له لا ده الأصنام دي التراث بتاعنا وده الميراث الثقافي وحضارة مش عارف كام سنة وإزاي نضيعها مش هنتخلى عنها سواء علينا أو أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين سبحان الله مرت سنوات وعناد إرم آه لم يمر بل يزداد مرارة وتفاقم حتى ارتكبوا أشياء محت إرم سبحان الله وضاعت تلك الأحقاف اللي كانت جميلة وبقى لهم موعد مع مطر لكن ليس كل ما ينزل من السماء خير فهناك مطر عذاب نسأل الله العفو والعافية أصيبت إيران بالغرور استخفوا بكل شيء لدرجة قالوا من أشد منا قوة يا الله على فكرة الجملة دي الجملة دي يعني تعالوا كده نفكك الوهم ده كلكم دلوقتي هيكون عندكم يقين يقين مش غلبة ظن يقين إن شاء الله إن قوم عاد كانوا ضعاف ازاي ده انت ده هم كانوا شايفين كده وربنا قال لم يخلق مثلها في البلاد آه تعالوا هقول لكم حاجه تخيلوا دلوقتي اضعف جيش لدوله في العالم دلوقتي اضعف جيش تخيل كده ابحث كده في ذهنك كده واعمل كده ايه استحضار يا ترى دوله ايه اللي ممكن نقول ان هي جيشها ضعيف قوي قوي قوي قوي آه هنقول اي دولة اي دولة اختار اي حاجة كده في العالم يعني اليهود اليهود اضعف جيش معنوي لكن خلينا نتكلم على الجانب الحسي اضعف قوة اضعف جيش خلينا مثلا عشان ما فيش حد يكون من اي دولة احنا هنقولها لو قلنا موزمبيق يكون واحد موزمبيقي قاعد ولو قلنا بوركينا فاسو الاقي واحد من بوركينا فاسو فخلينا نقول ان دولة حمادة دولة حمادة دي ان هي اضعف دولة في العالم اضعف دولة في العالم الدولة دي لو قلنا ان هي عندهم طيارة من الايه من اللي بتتزق يعني بنزقها كده عشان تطير وعندهم مسدسين خلاص وعندهم مع يعني عربية عربية نقل الناس دي دلوقتي دلوقتي انتم متخيلين دلوقتي أضعف دولة في العالم الناس دي دلوقتي بالقوة دي لو احنا رجعنا آلاف السنين وقلنا لهم خشوا على قوم عاد قوم عاد يقدروا يقفوا قدامهم وهما بيشوفوا طيارات طيارة كده من فوق قاعدة عمال ترمي عليهم يشوفوا عربية كده قاعدة تدوس فيهم وتدخل عليهم واحد ماسك مسدس قاعد يطخ فيهم عرفتوا سبحان الله ان ان احنا يعني اما نيجي نتخيل قوتهم زمان انت اصلا من الناحية الدنيوية المحضة زي بالظبط كده واحد مات من 150 سنة ثم أحياه الله الآن تخيل لمجرد أحياه الله الآن هو شايف ناس ماشيه بعربيات واحد ماسك موبايل وواحد راكب طياره وواحد مش عارف ايه هيقول ايه هيتجنن دهشه وقد ايه دي ده الناس دي وصلت ازاي القوه دي صح هيستغرب جدا جدا جدا هو الدنيا وصلت هنا احنا اصلا يعني من 100 سنه لدلوقتي اعظم قوه في العالم من 200 سنه دلوقتي عم تيجي تحسبها ده مجموعه شباب في في حي من احياء مصر ممكن ينهوا الدوله دي واخدين بالكم ممكن ينهوها دلوقتي يعني عركه كده من اللي بتحصل في القهاوي ممكن تخلص الدوله دي صح كده عشان تدركوا بقى انت انت كمخلوق عما بيمر على زمنك وبيئتك 50 60 سنه انت اصلا ولا شيء يذكر فما بالك بقوه الملك سبحانه وتعالى فما بالكم بقوه الله جل جلاله فالنهارده عم قوم عادي يقولوا من اشد منا قوه يا للسخافه ويا لل ودي نقطه ان انتوا تكونوا مدركينها كويس قوي عم يجي يطلع واحد جيشهم متصنف كتصانيف اهل الدنيا ان هو اقوى جيش في العالم ويجي يقول لك هنخلي بلاد المسلمين ابواب ابواب الجحيم وبتاع وكانه بيقول من اشد منا قوه فبعض الناس فعلا بيكش وبيهتز ده لو كان ايام قوم عاد كان هيهتز برضه المهم هم تجاهلوا جدا مناشدة سيدنا هود و سبحان الله تذكير لهم بالعذاب ولا كأن فيه أي حاجة صناديدهم كملوا في اللي هم كملوا فيه وبدأوا يقولوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين لا إله إلا الله هنا اشتد غضب سيدنا هود عليه السلام فقال لهم طيب قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين عبادة انتظار تحقيق موعود الله وتحقيق الفرج دي عبادة عالية قوي كبروا قدام الكلام ده وتكبروا وقالوا ايه بقى طب قالوا وما نحن بمعذبين طب يلا بقى وسبحان الله وفجأة ينزل الوحي ويخبروا ان الوقت قد حان وذكر كتير من المفسرين ان ان الله سبحانه وتعالى امره ان يغادر هذا المكان تخيلوا بقى هم بيغادروا مكان الاحقاف يا الله ومكان الخيم الرائعة ومكان ال ال يعني الحضارة اللي ملهاش زي بس طالما هتهاجر لله وهتترك أماكن لا تعينك على طاعة الله وتشوش على عقيدتك فهي هجرة إلى حضارة قلبية لم يخلق مثلها في البلاد النقطة دي مهم جدا إدراكها خاصة للناس اللي بيعيشوا في بيئات علاها الكفر هذه الطائفة المؤمنة بدأت تعد العدة وخلاص هيغادروا سبحان الله في الوقت ده حصل حاجة غريبة جدا إذ السماء يبدأ يحدث فيها شيء وكأن لما أقبل السحاب واقترب فالناس شافوا الحاجة ديت فقالوا هذا عارض ممطرنا عارض ممطرنا يعني عارض ممطرنا يعني غالبا دي سحاب محملة مية ومطر وحاجة جميلة يعني طب هو فعلا كان مطر خير ولا كان عذاب كان عذاب ده ده كان عذاب يوم الظلمة نسأل الله العفو والعافية ودي فايدة مهمة جدا إدراكها أهل الفراسة والتوفيق والسداد وأصحاب البصيرة بيشوفوا الموقف ويشوفوا الحاجه يقول لك ايه خلي بالكوا دي فتنه فالعلماء يرون الفتنه عندما تقبل واما العامه لا يدركونها الا لا يدركون انها فتنه الا بعدما تدبر خلاص حصلت فالنقطه دي مهمه جدا احيانا يكون عذابك في شيء انت شايفه ده ده الخير سبحان الله جايين بالعذاب وده شايف ان العذاب ده هو رايح لمكان هي هيضيعه وهو فاكر يقول لك ده مكان ده ده الخير كله سبحان الله فالمهم سحاب اتى اقبل السحاب ولما اقبل اقترب واقترب واقترب بدا يتغير اصبح اللون داكن اظلمت الارض وكان الليل هبط قبل اوانه واظلم كل شيء واذ السحاب ليس بالسحاب اللي المعهود عندهم لا إله إلا الله إذ به إن هو إعصار هذا الإعصار يصل إلى السماء وشوف بقى الإعصار قاعد يلتف حول نفسه ويدور حول نفسه لا إله إلا الله ويبدأ يكبر يكبر يكبر يسد الأفق ويقعد قد إيه بقى خيم في هذا الليل وفي رابعة النهار كده وبدأ يستأصل كل من أمامه ويتلاشى الحلم اللي كانوا مستنينه إن ده مطر وإذا سبحان الله ريح عقيم صرصر عاتية كما ذكر الله سبحانه وتعالى تقتلع كل من في طريقها تخيلوا بقى الأعمدة والحضارة والخيام والأطنان من الأحقاف والرمال يا الله أين حضارة إرم كل شيء فوق الأرض أصبح خلاص بيستأصل كثبان الحقائب بقى الخيم الآل الآلهة حتى الإنسان صار كأعجاز نخل خاوية إرم الآن تبتلع بالإعصار تخيلوا بقى أجساد الناس وجثث الموتى وهي بتتطاير في كل مكان طوال الليل طول الليل ويدخل اليوم الثاني والدنيا ضلمة مفيش شمس بتطلع مفيش نهار بيظهر وكأن الإعصار ده يعني كأنه بلع الشمس كأنه بلع النهار واليوم الثالث واليوم الرابع واليوم الخامس والسابع كل ده استئصال وإعصار شديد جدا لا في شمس ولا في ناس عارفة تاكل ولا تشرب الله أكبر ده شؤم الشرك وشؤم الطغيان وشؤم الفساد رعب لا يتوقف لا الليل ليل ولا نهار نهار نسأل الله العفو والعافية ولا يستثنى أحد وفي اليوم الثامن تبدأ الريح تهدى وتبدأ تخف شيئا فشيئا لغاية ما تتوقف وسبحان الله كأن الريح وانت بتقرأ في القرآن كأنها لم تكن تريد أن تتوقف انتقاما وغضبا لله سبحانه وتعالى سبحان الله وينقشع الظلام وتبدأ بقى تظهر تاني الحياة من جديد وتظهر الشمس كأنها تظهر لأول مرة منذ هذا الأسبوع والأرض ترجع كأنها غير الأرض إيه ده؟ كانت ديت مدينة وأحقاف وكانت مدينة الأحقاف دي كانت حاجة كده فين العيون فين الآبار فين الواحات فين النخيل فين الخيام فين فين الأصنام سبحان الله كل ده اندفن تحت ملايين الأطنان من الرمال وأشرقت الشمس فإذا مدينة إرم بقايا مساكن انمحت أمة أنساها الغرور قوة الخالق سبحانه وتعالى وأصبحت كثيب رمل وأصبحت خلاص أحداث تروى قصص تروى سبحان الله بينما هود عليه السلام نجاه الله برحمته هو ومن معه وكملوا في الأرض الآمنة وبدأوا يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى وتمضي السنين والسنوات ويكبر سيدنا هود وبعدين يموت ويموت صحابه ويجي جيل بعد جيل وقبائل على التوحيد وتنتشر في الأرض وبعضهم بدأ يسكن بلاد في جهة الشمال بعد ما كانوا في الجنوب وسبحان الله وتفننوا بقى هناك وبدأوا يبنوا بقى حضارة من أول وجديد وسبحان الله حولوها إلى أغرب بلاد الله لدرجة يدخلها المسافر يحتار هي ديت بيوت على شكل جبال ولا جبال على شكل بيوت ولا ده معرض سبحان الله عارفين المعارض الفنية كده كأنه معرض فني موجود في الهواء الطلق كده ايه دي يا جماعة قال لك ده ديت المدائن او ما يسمى بالحجر جمال بقى ورمال ونخيل وحاجة كده ايه بساتين منحوتة حاجة سبحان من خلق من أبدعها هؤلاء كانوا يتفننون في تحويل الجبل إلى قصر إلى بيت لا إله إلا الله لدرجة إن المسافر يمر يندهش ينبهر والعجب ده يتسلل لنفوس أهلها وبدأ بقى إيه سبحان الله من كثرة مديح الناس وكثرة التمكن من الدنيا ظنوا أن لا مثيل لهم ولا أحد مثلهم وبدأ بقى سبحان الله الفخر ده أنساهم أيضا فضل خالقهم عليه وبدأ الانحراف بدأ ما كانوا يشكروا ربنا سبحانه وتعالى ويستمروا في عمران هذه البلاد وينشروا فيها التوحيد ويعلو كلمة الله سبحانه وتعالى إلا لكن لا بدأت بقى الأساطير والخرافات ورجعوا تاني نسأل الله العفو والعافية وبدأوا يقعوا في الشرك في وسط الثقافة البالغة التخلف دي ويطلع سبحان الله ولد يولد في هذا الزمن ويسمى صالح يكبر صالح على التوحيد ويعترض على هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر بس هو شايف ما شاء الله الناس وصلوا من القوة انتوا عارفين شغالين في الجبال كده زي ما انت كده تمسكي السكينة وتيه وتقطعي في الزبدة يعني حاجة كده ايه بالنسبة لهم الجبل ده يعني مفيش بتقطع تربة فهم شوفوا القوة بتاعتهم كانت وصلت فين سبحان الله نزل عليه التوحيد عشان يبدأ يعيد قومه للتوحيد مرة أخرى حاول معاهم حاول يشغل عقولهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ودايما يذكرهم بنعم ربنا سبحانه وتعالى الناس تحب من يحسن إليها مهما كان شيء قليل فكيف تتنكر للمحسن جل جلاله حاول معاهم يمين وشمال و... لكن سبحان الله الغرور لما بي... الغرور والتمكن من الدنيا بيخلي الإنسان سبحان الله كأن في شبورة على عينه ما عادش شايف لم يؤمن معاه إلا القليلين قوي أما الأكثرية فأعمتهم التقاليد بتاعتهم والعادات وبدأ يقولوا الأقوال اللي اتقالت قبل كده يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا يا اخي احنا كنا بنحترمك يا اخي قبل كده والله العظيم كنا بنقول عليك الباش مهندس فلان الباش مهندس فلان الدكتور فلان بتاع من يوم ما بقى مشي في سكه بقى هيبقى منتحي وطلب العلم وبتاع يا اخي الله يهديك الله يهديك سبحان الله قد كنت فينا مرجوا قبل هذا والله العظيم كنا بنحترمك فاكره ايام زمان فاكره في الثانويه كنت جايبه كام وكنا خلاص بنقول المعيدة والدكتورة ومش عارف ايه يا بنت اللي انت فيه ده قد كنت فينا مرجوة قبل هذا سبحان الله كم منا من هو شبيه لصالح وكم منا شبيه صالح في قومها يتقال لها كده وبدأ يقولوا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب سيدنا صالح يكمل معاهم بين ليهم يا جماعة أن الدعوة بتاعتي دي مش اختراع منه ولا حاجة يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ظل يدعو وهم يكذبوا حتى أشرق يوم مخيف يوم مرعب يوم صمت فيه الجميع يوم اتسعت العيون وبدأت الناس الكل يتكلم ايه يا جماعه في ايه والكل ساب اللي في ايده والبائع الباعه كلهم واللي كانوا بيبيعوا تماثيل وقفوا واللي كل كله خلاص المدائن كلها وقفت ايه اللي حصل مشهد يعني اخاذ بالقلوب نبي الله صالح يدخل المدينه ويتهادى في شوارعها معه مخلوق مرعب كأنه يقود ديناصور ضخم ناقة عملاقة لا مثيل لضخامتها وطول الرقبة من أين أحضرها؟ جايبها منين؟ هل الناقة ديت سبحان الله هتنتقم منهم؟ سبحان الله هزت قلوبهم قبل ما تهز الأرض نظرات الناس زائغة تجاه هذا المخلوق لكن سيدنا صالح بيطمنهم بيقول لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية ما تخافوش فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم وبدأ يذكرهم بالنعم اللي ربنا أغدقها عليهم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين كأنه كان بيسكن المخاوف بتاعتهم من الناقة لكن هل هم استفادوا؟ ما استفادوش رغم ان ظهور الناقه دي كان ايه كبيره جدا على صدق نبوه صالح بقى وان الايه التشويش اللي موجود ده ومنتشر يهدى لكن المناكفه بقى والعند سبحان الله وبداوا يسالوا اسئله يا ترى المخلوق ده هيكفيه ايه من اكل وشرب وقبل ما يسالوا الاسئله دي بالعمق ده هو بين ليهم لكن سبحان الله كل الكلام ده ما عجبش مجموعه كانوا تسعه من المجرمين تسعه من المجرمين بيتوا أمر بليل دمروا مدينة كاملة طب يجي واحد يقول لك طب, طب ما كانوا التسعة بس اللي يتدمروا لا ما انت ما ينفعش تمشي ورا واحد بيدمرك وتيجي تقولي هو اللي يتحاسب لا يا نجم لما سيدنا صالح قدم ليهم الناقة وكانت ناقة وحيدة لكن منظرها الهائل ده جعل ان هم كل واحد بقى يتكلم كلام كتير حواليها هو قال لهم عليها حاجات لكن مش عجبتهم وبيتوا أمر كده بالليل وبدأوا يمكروا مين اللي مكر ومكروا ازاي وخططوا وقالوا ايه ده اللي نعرفه ان شاء الله المرة القادمة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم بحفظه وأن يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته